السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة الليلة دي مش هنحكي قصة تابعي على قد ما هنلقي الضوء على بعض المواقف والأحداث في حياة أحد التابعين وبعض الحوارات الرائقة الرائعة الرائقة الجميلة اللي فعلا خرجت من فم رجل فعلا كان بينطق بالحكمة مع الإمام العلم أبو حازم سلمة ابن دينار شيخ المدينة المنورة الإمام القدوة اللي اتولد في أيام ابن الزبير وابن عمر وروى عن سهل بن سعد وقال عنه مصعب بن عبد الله قال أصله فارسي وأمه رومية وهو مولى بني ليث يعني بيقولوا هو أصله أصل حازم أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار أصله من بلاد فارس وأمه رومية فقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعد كده يبقى امام علم من ائمه المسلمين. قال عنه الامام ابن خزيمه ثقه ولم يكن في زمانه مثله، وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم بن اسلم قال ما رايت احدا الحكمه اقرب الى فيه من ابي حازم. وخوفه وزهده كان شيء عيب جدا لدرجة واحد ضحك مرة بيقول رأيت أبا حازم يخص في المسجد ويبكي ويمسح بدموعه وجهه يعني هو بيبكي وعمال بيمسح بالدموع ديت وشه فقال لما تصنع ذلك قال بلغني أن النار لن تصيب موضعا أصابته الدموع من خشية الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة الرائعة في حياة أبي حازم عليه رحمة الله ورضوانه في سنة 97 هجرية عزم أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك أنه يرحل إلى الديار المقدسة في المدينة المنورة يرحل من دمشق إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه بعد ذلك إلى العمرة أو إلى الحج فخرج إلى الحج ولكن بدأ الأول بالمدينة المنورة وكان في نفسه شوق قريب جدا جدا للذهاب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم وكان الموكب بتاعه ما شاء الله حافل بالعلماء والقراء والفقهاء والمحدثين والأمراء والقادة موكب ما شاء الله مليان خير كبير جدا فلما وصلوا المدينة المنورة وحطوا رحالهم أقبل طبعا وجوه الناس والعلماء والقراء والناس الأفاضل عشان يسلموا على أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك وكلهم راحوا إلا واحد فقط اللي هو سلمة ابن دينار قاضي المدينة وشيخ المدينة والإمام العلم الكبير لما فرغ سليمان بن عبد الملك من مقابلة الناس بدأ يكلم بعض الحاشية والناس اللي موجودين معاه قال لهم يعني إن النفوس لا تصدأ كما تصدأ المعادن فنحتاج إلى من يذكرنا بالله ويفقهنا في دين الله قالوا أجل لأمير المؤمنين ماذا تريد قال يعني ابحثوا عن رجل يكون أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالله ويكلمنا حتى يعني لا تصدأ القلوب فقالوا نرسل إليك سلمة بن دينار قال من هو سلمة بن دينار قالوا هو قاضي المدينة وشيخ المدينة وهو علم من أعلام التابعين قال اتوني به ولكن تلطفوا في دعوتي يعني ما تخضوش وتقولوش أمير المؤمنين عايزك فيظن أن هو مطلوب لقضية ولا حاجة يعني تلطفوا في دعوتي فذهبوا إلى سلمة ابن دينار اللي هو أبو حازم وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يعني يسلم عليك وأن يجلس معك فقال على الرحب والسعة والسعة وذهب معهم للقاء أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك فأول ما دخل على سليمان ابن عبد الملك قال له سليمان مرحبا بك يا أبا حازم وأنا عايز أقرأ لكم الحوار الجميل حوار رائع جدا وجميل جدا قال مرحبا بك يا أبا حازم ما هذا الجفاء قالوا وأي جفاء يا أمير المؤمنين قال زارني وجوه الناس ولم تزرني كل الناس جم زاروني وسلموا علي إلا أنت الوحيد اللي ما سلمتش عليا فقال يا أمير المؤمنين إنما يكون الجفاء بعد المعرفة فأنت أول مرة تعرفني وأنا أول مرة أشوفك فلو كنت شفتك قبل كده وما جيتش زرتك يبقى ده جفاء إنما لا يكون الجفاء إلا بعد المعرفة فقال الخليفة لجلسائه أصاب الشيخ في اعتذاري وأخطأ الخليفة في عتبه عليه ثم التفت إلى أبي حازم وقال له يا أبا حازم إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم قال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان قال له يا أبا حازم واسمع بقى الكلام الجميل كلام اللي عليه أنوار لا تخطر على قلب بشر تحس أن الراجل فعلا رجل بينطق بالحكمة قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت خد بالك بقى الامير امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك هيسال اسئله انا وانت وكلنا محتاجين نعرف اجابتها هيرد عليها الامام العلم الكبير سلمه بن دينار ابو حازم رحمه الله رحمه واسعه قال ما لنا نكره الموت ايه اللي بيخلينا بنكره الموت مع ان الاصل ان احنا نحب الموت مع ان امنا عائشه برضه قالت يعني كلنا يكره الموت يا رسول الله فهو بيساله برضه نفس السؤال بيقول له ما لنا نكره الموت فقال لهم لاننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن نكره أن ننتقل من العمار إلى الخراب كلام زي الفل صح كده إن كتير مننا ليل ونهار مشغول بانه عمال بيشيد ويبني ويعلي ويكتر فلوسه وعايز يوصل لاعلى المناصب وعايز يبقى مشهور ومعروف وعايز وعايز لكن ما بيفكرش في اخرته قليل جدا اللي بيفكر في اخرته الحقيقه تعالوا نتصارح مع بعض قليل اللي شايف الاخره لو كل لو كل الناس شايفه الاخره لا يمكن تلاقي قضيه في محكمه لا يمكن تلاقي مظلمه لا يمكن تلاقي حد بيغتاب حد لا يمكن تلاقي الحقد والحسد اللي منتشر في هذا الزمان لا يمكن تلاقي اعداء النجاح اللي عمالين بيحاربوا اي انسان ربنا بيجعله القبول لا يمكن هتلاقي كميه الكذب والنفاق اللي موجوده في المجتمعات في الوقت الحالي لأن احنا فعلا لو تذكرنا الآخرة والآخرة دي نصب علينا لا يمكن أبدا هنعمل أي حاجة تغضب ربنا ونعلم أن احنا سنقف بين يدي لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا الله فاتقوا النار ولو بشق تمر فبيقول له ما لنا نكره الموت قال لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن يعني فنحن لا نحب أن ننتقل من العمار إلى الخراب قال خليفة صدقت ثم قال له يا أبا حازم ما لنا عند الله احنا يعني يعني احنا يوم القيامه لما لما نقدم على الله ما لنا عند الله قال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل قال وأين أجد ذلك في كتاب الله قال تجده في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كأنه عايز يقول له إن الأمور واضحة الابرار هيكونوا في نعيم والفجار هيكونوا في جحيم فكان ابو حازم فكان سليمان بن عبد الملك عايز يقول له يعني هو يعني طب انت بتقول الفجار في جحيم يعني ما فيش مغفره ما فيش توبه ما فيش فطبعا الامور يعني عايزه توضح فقال واين رحمه الله؟ قال ان رحمه الله قريب من المحسنين ان الانسان الاصل فيه هو انه يكون محسن وأن يقابل إحسان ربنا بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لكن حتى لو أساء يسرع بالتوبة ويحسن في توبته بأنه يصدق مع ربنا وأنه يخلص النية في التوبة وأنه يتوب ابتغاء مرضات الله مش عشان أي حاجة تانية فقال له الخليفة ليت شعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا احنا يا أبو حازم هنقدم يعني هنقبل على الله غدا هيبقى يعني مقابلتنا لربنا شكلها عامل ازاي كيف قدومنا على الله فقال له أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله الله شفت المعنى الجميل بيقول الإنسان اللي أحسن فيما بينه وبين ربنا لما يقدم على الله يوم القيامة هيقدم زي واحد غايب بقاله عشر سنين عن أمه وأبوه وحبايبه وإخواته وولاده وزوجته ورايح يقابلهم شوف فرحته عاملة إزاي ولله المثل الأعلى فتخيل انك راح تقابل حبيبك سبحانه وتعالى فقال أما المحسن فكالقادم فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالعبد الآبق العبد اللي هرب من سيده يساق إلى مولاه سوقا فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا حتى على نحيبه ثم قال يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح طب احنا يعني فاتنا حاجات كتير وممكن نكون خربنا كتير وأذنبنا كتير وعصينا ربنا كتير نصلح إزاي قال تدعون عنكم الصلف يعني التكبر وتتحلون بالمروءة فقال الخليفة وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه طب احنا دلوقتي معانا ملايين ومليارات خليفة بقى أمير المؤمنين نعمل إيه في المال ده فقال إذا أخذتموه بحقه ووضعتموه في أهلي وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية هو ده الحل الوحيد في المال فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني من أفضل الناس قال أولو المروءة والتقى أهل المروءة والتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم شفت الحديث ماشي إزاي مين هم أفضل ناس مش أفضل ناس ده لا يعني هو إيه الوزراء والكبراء وأصحاب المناصب والمشاهير والنجوم و لا بيوضح له إن أفضل ناس أهل المروءة والتقى قال وما أعدل القول يا أبا حازم قال كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه قال الخليفة فما أسرع الدعاء إجابة يا أبا حازم قال دعاء المحسن للمحسنين إنسان أحسن فيما بينه وبين ربه وبيدعو لأهل الإحسان من المؤمنين اللي عبدوا ربنا وخافوا من ربنا بيقول له هو ده الدعاء المقبول وأسرع الدعاء يعني قبولا قال فما أفضل الصدقة قال جهد المقل اللي معهوش فلوس أو فلوسه قليلة جدا وبيتصدق ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول سبق درهم مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل كان عنده مال كثير ويعني مليارات فأخرج منها مئة ألف ورجل كان لا يملك إلا درهمين فتصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهما فيعتبر تصدق بنصف ماله فقال سبق درهم مئة ألف درهم قال ما أفضل صدقة قال جهد المقل يضعه في يد البائس الفقير من غير أن يتبعه أو, أو أن يتبعه من ولا أذى قال الخليفة من أكيس الناس من أعقل الناس يا أبا حازم قال رجل ظفر بطاعة الله تعالى أو ظفر بطاعة الله فعمل بها ثم دل الناس عليها قال الخليفة فمن أحمق الناس مين أكتر واحد عنده حماقة قال رجل انساق مع هوى صاحبه وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره واحد مشي ورا واحد ظالم قعد ينافق عشانه ويجامل عشانه ويساعده على الظلم عشان هو يوصل للي هو عايزه بدنيته وهو التاني ده يخرب آخرته قال فباع آخرته بدنيا غيره فقال الخليفة هل لك أن تصحبنا إيه رأيك يعني يا أبا حازم تعيش معنا أنا أمير المؤمنين تعيش معانا تصيب منا ونصيب منك انت تستنفع مننا وتاخد فلوس اللي انت عايزها واحنا ننتفع من علمك واخلاقك وادبك وحيائك وعلمك وحكمتك قال كلا يا امير المؤمنين قال لماذا قال اخشى ان اركن اليكم قليلا فيذيقني الله عز وجل ضعف الحياه وضعف الممات فقال الخليفه ارفع الينا حاجتك يا ابا حازم اللي انت عايزه اطلب كل اللي انت عايزه فقال فسكت ولم يجب فأعاد عليه الخليفة مرة ثانية يا أبا حازم ارفع إلينا حاجتك اطلب اللي انت عايزه فقال له تقضيها لي قال له أيوة يعني اللي انت عايزه هديه لك دلوقتي قال له مهما كانت قال له مهما كانت فأعاد عليه مرة أخرى قال مهما كانت قال مهما كانت قال حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة فقال له هذا ليس من شأن أبا حازم إنما هذا لله سبحانه وتعالى قال ما لي سوى هذه الحاجة يا أمير المؤمنين تقدر تقضيها لي قالوا لا يا أمير المؤمنين قالوا لا يا أبا حازم فقال ادعوا الله لي يا أبا حازم لما لقى خلاص مش عايز حاجة لأن هو ما يجري طلب واحد بس بيقول عايز ان انت تنقذني من النار وتدخلني الجنه لان ربنا قال كده فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فبيقول له انا حاجتي ان انت تنقذني من النار وتدخلني الجنه قال له دي مش بايدي قال له خلاص يبقى انا مش عايز اي حاجه غيرها هو ده اللي انا عايزه فقال له ادعوا لي يا ابا حازم فقال ابو حازم اللهم ان كان عبدك سليمان بن عبد الملك من اوليائك فيسره الى خيري الدنيا والاخره وإن كان من أعدائك فأصلحه واهديه إلى ما تحب وترضى فقال رجل من الحاضرين بئس ما قلت منذ دخلت على أمير المؤمنين فقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته فقال أبو حازم بل بئس ما قلت أنت فلقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق فقال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ثم التفت أبو حازم للخليفة وقال يا أمير المؤمنين إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم ثم وجد قوم من أرازل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم ولكنهم رغبوا في رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا عليهم فقال الخليفة صدقت سليمان بن عبد الملك بعد ما الكلام الجميل اللي قاله ابو حازم طلب منه ان يزيده من موعظته فقال له فما رايت احدا الحكمه اقرب الى فمه مثلك عشان كده عايزك تزودني فقال لا ابو حازم يا امير المؤمنين ان كنت من اهل الاستجابه فقد قلت لك ما فيه الكفايه كنت انت فعلا هتستجيب لكلام اللي سمعته ده انا اللي قلت لك ده كفايه وان لم تكن من اهلها فما ينبغي لي ان ارمي عن قوس ليس لها وتر فقال الخليفه عزمت عليك يعني أقسمت عليك بالله أن توصيني يا أبا حازم فقال له نعم سوف أوصيك وأوجز عظم ربك عز وجل ونزهه أن يراك حيث نهاك اوعى اوعى ربنا يشوفك في حاجة هو نهاك عنها نهاك عن شرب الخمر اوعى ربنا يشوفك بتشرب خمر نهاك عن ان انت تاكل ربا اوعى يشوفك بتاكل ربا نهاك عن النظر للنساء اوعى يشوفك بتنظر للنساء نهاك عن الظلم اوعى يشوفك بتظلم قال له عظم ربك عز وجل واياك واياك ان يراك الله عز وجل حيث نهاك او ان يفقدك حيث امرك ثم سلم عليه وانصرف فقال له الخليفه جزاك الله خيرا من عالم ناصح ما كاد أبو حازم يخرج من عند أمير المؤمنين حتى وجد أن أمير المؤمنين أرسل إليه بسرة ملئت دنانير وكتب إليه يقول أنفقها يا أبا حازم ولك مثلها كثير عندي خد الفلوس ديت واصرفها زي ما انت عايز وخلص وقول عايز تاني وتالت ورابع وعاشر واللي انت عايزه كله خده انت فعلا خلاص يعني كانوا عايز يقول انت دخلت قلبي وانا وثقت فيك واللي انت عايزه اؤمر بس نطلب اللي انت عايزه عمل ايه يا ابو حازم فردها وكتب يقول لامير المؤمنين يا امير المؤمنين اعوذ بالله ان يكون سؤالك اياي هزلا وردي عليك باطلا أعوذ بالله أن أنت تكون بتسألني عشان تستهزئ بيا أو أن أنا أكون رديت عليك بباطل أنا ما طلبتش منك لا فلوس ولا طلبت منك دنيا فوالله ما أرضى ذلك يا أمير المؤمنين لك فكيف أرضاه لنفسي يا أمير المؤمنين إن كانت هذه الدنانير لقاء حديث الذي حدثتك به فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منها وإن كانت حقا من بيت المال من بيت مال المسلمين هذا المال حقا لي فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق سبحانك يا ربي لما تقعد تسمع لحوار جميل زي دوت يدور بين عالم من علماء التابعين وبين أمير المؤمنين الرجل ما طلبش فلوس من أمير المؤمنين ما طلبش منه حاجة ولا قال له عايز حاجة انفقها على طلبة علم ولا قال له هات فلوس علشان أنا بعمل دار يتامى ولا هبني مدرسة إسلامية ولا هعمل كذا ولا ربنا عارفين عافيكم من يعني من الأشياء اللي احنا بنسمعها التي يندى لها الجبين سبحان الله أجمل ما في الداعية وأجمل ما في العالم إنه ينزه نفسه عن أموال الأغنياء والأمراء ويفضل العالم والداعية ودي نصيحة للشباب اللي طالع ونصيحة لكل إخوان الدعاء يفضل العالم والداعية راسه في السماء طول ما هو عمره ما مد إيده لحد وقال هات اوعى نصيحة أخوك الصغير اوعى تقبل أي مال من أي حد يقول لك خد إعانة ليك على التفرغ لطلب العلم إعانة ليك على تبليغ دعوتك إعانة ليك على كذا إعانة اوعى تطلب من حد حاجة اشتغل واكسب ويعني واجتهد وابذل جهدك واعمل اللي انت عايزه كله ولكن اياك انك تمد ايدك لحد لانك يوم ما هتمد ايدك صدقني هتسقط من عين الله اولا ثم ستسقط من عين هؤلاء الناس انا اذكر ان في يوم من الايام شاب جه شاب في الدعوه بيقول لي انا اتذليت والله يا اخوه بيقول لي اتذليت ست سنوات بسياره قلت له ازاي قال لي واحد من الأغنياء قال لي السيارة دي أخي هدية ليك وتروح بها دروسك وخطبك وتبقى يعني صدقة جارية لي أن أنا يبقى في ميزان حسنات دعوتك و بيقول لي أخذت منه السيارة وقابلتها بيقول لي أخذتها من هنا مفيش أسبوع لقيته بيتصل بيا آه فلان أنا عايزك تجيني في المكان الفلاني بلد تانية علشان بس في قعدة حلوة كده عايزك فيها ولا العربية مش شغالة هو جايب لي عربية على الزيرو دي ولا العربية مش شغالة قال لا شغالة فقال لي رحت له وبعدها بكام يوم انا عايزك في البلد الفلانيه الثانيه عشان في اتنين هنصلح ما بينهم حاضر انا عايزك في قعده حلوه عندي في البيت عشان كذا حاضر بيقول لا انا قادر اقول له العربيه ولا قادر اقول له انا مش فاضي فلو وديت له العربيه هيزعل مني ولو قلت له مش فاضي يقول له يعني يعني ما انا مديك عربيه فاهم ازاي؟ بالاضافه انه راح شهر بيه وقال لكل الناس انا مديله عربيه عشان كده اوعى اوعى تقبل مليم واحد من اي حد امير او غني او كذا او كذا او كذا وعيش حياتك كلها رافع راسك بانك عمرك في حياتك ما تسولت على موائد هؤلاء الناس عشان تعيش عزيز شفت مثل عظيم اهو لرجل عالم من ائمه التابعين لما قال له امير المؤمنين خد الفلوس قال له اعوذ بالله ان يكون كلامك هزلا او سؤالك هزلا وان يكون رد عليك باطلا انا ما ما اقبلش هذا الكلام وفي نفس اللحظه بيقول له ايه بيقول له ده انا يعني في الوقت دوت ده انا ده الميته ولحم الخنزير في حال الاضطرار افضل عندي من ان انا اخد ايه من ان انا اخد المال دوت سبحان الله وفي سنه من السنين نفر سلمة ابن دينار مع جيوش المسلمين المتوجهة إلى بلاد الروم وكان في الجيش دوت يا جماعة أمير من أمراء بني أمية امير كبير من امراء بني اميه فعرف ان آه يعني آه ابو حازم اللي هو سلم بن دينار موجود في الجيش فطلب ان هو يجي له ويدخل عليه الخيمه ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويقعد يتكلم معه ويفقهه في دين الله فقال له ان الامير يدعوك اليه لتحدثه وتفقهه فكتب الى الامير يقول له ايها الامير لقد ادركت اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام يا شباب اسمعوا الكلام يا حبايبي وشوفوا الكلام بيقول ايه قال لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا ولا أحسبك تريد أن أكون أول من يفعل هذا أو أول من يفعل هذا فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا والسلام عليك وعلى من معك فلما قرأ الأمير رسالته مضى إليه وحياه وبياه وقال له يا أبا حازم لقد وقفنا على ما, كتب ما كتبته لنا فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا فذكرنا وعظنا جزيت عنا خير الجزاء فطفق أبو حازم يعظه ويذكره وكم من جملة مقاله قال انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا الحاجة اللي انت تحب انها تكون معاك في آخرتك خليك حريص عليها في الدنيا عايز تيجي في الآخرة بإيه بخمسين مرة تحج حج خمسين مرة عشان تيجي تلاقيهم في الآخرة عايز تلقى الله بإيه بخمسة مليون صلاة صليهم في الدنيا عشان تلقاه بها يوم القيامة عايز تقابله بإيه بإنفاق على يتامى بإنفاق على كذا ببناء مساجد بتسبيح بتهليل بتكبير بقراءة قرآن بأربع آلاف ختمة هكذا اللي تحب ان انت تلقى الله عز وجل به يوم القيامة خده من الدنيا فالدنيا مزرعته للآخرة قال وانظر إلى ما تكره أن يكون معك هناك فازهد فيه هنا واعلم أيها الأمير أنه إن نفق الباطل عندك وراج أقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك لو أنت حبيت الباطل وحبيت أهل الباطل هيلتف عليك أهل الباطل وإن نفق عندك الحق وراج التف حولك أهل الخير وأعنوك على ذلك فاختر لنفسك ما يحلو لك وتمر الأيام ويقبل الموت على أبي حازم سلم بن دينار حتى قال له أصحابه كيف تجدك يا أبا حازم كيف حالك قال لئن نجونا من شر من شر ما أصابنا من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها ثم قرأ هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يا سلام قد ايه مثال عظيم وجميل ورائع بيوضح لك قد ايه ان العالم لما يزهد فيما في ايدي الناس يحبه الناس وده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان في يوم من الايام راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس هي دي المسألة الناس تحب يا جماعة اللي يزهد باللي في إيديها أحيانا يجي لك واحد غني ويعرض عليك أمر ما ويعرض عليك اللي أنت عايزه فلما تزهد في اللي في إيديه يحترمك ويحبك رغم ان هو يتمنى يعطيك لكن هو يزهد لما يلاقيك زاهد كده هو يحبك ويحترمك ويجيلك و- و- ويتقرب اليك ويفخر بان هو يعرفك ويستفيد من علمك انما لما الاقيك عياذا بالله زي ما بعض الناس عملت من كثرة اقترابهم من هؤلاء الناس وترخيص بقى ال- ال- عياذا بالله ال- المنهج والدعوة والسنة ووصول العلم إلى هؤلاء الناس لحد عندهم هم قاعدين في بيوتهم وصل الأمر إن هم زهدوا في هؤلاء الناس ووصل الأمر إن هم حتى لما يستمعوا لا ينفذوا وفي نفس الوقت وصل الامر ان بعض الناس بقت تجامل بقت تجامل على حساب الشرع وعلى حساب الدين ويقول لك اصل انا ما اقدرش اكلمهم في حاجه اكتر من كده و... ولو قلت لهم اكتر من كده هيزعلوا مني و و- والمجاملات اللي ملهاش اصلا مجال في دين ربنا سبحانه وتعالى ديننا جميل يا جماعه مش محتاج مجاملات مش محتاج ان انا اجامل سين وعين وصاد ديننا جميل ومفيش ايسر ولا اجمل من كده ولا افضل من كده بكرة إن شاء الله نلتقي مع تابعي آخر لنتعلم درسا جديدا ربنا يجمعنا وإياكم مع هؤلاء ال- الصحب على هؤلاء التابعين اللي تعلموا على يد الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته